اللهم ثبت شباب المؤمنين على الايمان اللهم ثبت شباب المسلمين على الاسلام اللهم واهد عصاة المسلمين اهتدت رمضان بعد ما مشي في الطريق شويه رجع الجامعه بعد رمضان بدا اصحابه يقولوا له ايه اللي انت هتفكره ده انت هتمشي على المتطرفين هتودي نفسك في داهيه يا ابني مستقبلك فيبدا آه آه هينردد ويخاف هنا تنزل السكينة على القلب فيثبته الله بهؤلاء الملائكة اللهم ثبت قلوب المؤمنين على الإيمان قووا قلوبهم بشروهم بالنصر نعم ينبغي أن يكون هذا دورك أيضا قد يأتي هذا لنام إنه يبقى نايم كده نايم ويرى في المنام وهذا رآه البعض يكون نايم وقد خفت بعدما حذروني وخالي مش عارف شغال فين قال لي ده ده هيحصل فيك وهيحصل يقول لي رحت نمت وانا مرعوب فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فمسح بيده على صدري وقال اطمئن ولا تترك الحق يقول خلاص ساعتها يصحى خلي الدنيا كلها تقطعه بقى خلاص يعصروه كده يخر ايمان نعم هكذا ياتي التثبيت والاطمئنان والالهام والتحديد هذا الالهام العام من هذا الخطاب ايضا من الالهام واعظ الله في قلوب عباده المؤمنين واعظ الله في قلب كل مؤمن اللي احنا بنسميه في لغتنا العامية الضمير تقول له خد رشوة يقول لك انا ضميري بيوجعني ضميري تعبني ها؟ هكذا هذا الضمير اللي هو اسمه في الحديث واعظ الله في قلب كل مؤمن الحديث في الترمذي ومسند احمد هو حديث صحيح اخرجه الترمذي آه يقول فيه وهو حديث النواس النواس ابن سمعان النواس حديث النواس ابن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى كنفتي الصراط سوران لهما ابواب مفتحه وعلى الابواب سسور مرخاه وداع يدعو على راس الصراط وداع يدعو فوق الصراط فالصراط المستقيم الاسلام والسوران حدود الله والابواب المفتحه محارم الله فلا يقع احد في حد من حدود الله حتى يكشف السر والداعي على راس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن نوضح الحديث ها طب صلي الاول اللهم صل على النبي محمد لو تخيلتم يا اخوه واحنا قاعدين كده ان في خط مستقيم بين مجموعه الاعمده دي ومجموعه الاعمده دي مجموعه الاعمده اللي على اليمين ومجموعه الاعمده اللي على الشمال تخيل الاعمده اللي على اليمين وعلى الشمال دي عليها سطور مرخاه سطور مرخاه والخط المستقيم اللي هو قدامنا ده انت بادئ ماشي على الصراط ده اللي هو الاسلام والسطور مرخاه جاء في روايه من روايات الحديث ان الذي يسير على الصراط يهم ان يكشف الستر فيقول له الداعي ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلده اوعى تشيل الستاره لانك لو فتحتها هتدخل خليك ماشي لا تلتفت يمنة ويسرى خليك ماشي على الصراط عدل وهو ده اللي بنقوله للشباب المسلمين النهارده واحد من الشباب طيب ربنا يكرمه ويثبته وشباب المسلمين شغال في الدعوه جاي بيقول لي اتجوز احد الاخوه بيقول لي اتجوز اختي اتجوز لا ما تتجوزش هتتجوز هي خليك في طريقك لما تخلص قدامك شويه لسه صغير 20 22 سنه مستعجل ليه؟ 20 سنه اصبر حتى تنال نهمتك من العلم وتقضي من الدعوه وتكون نفسك وتثبت اما تحمل الهام لا مش من دلوقتي اصبر اذا تزوج طالب العلم فقد ركب البحر فاذا ولد له فقد كسر به لما يتجوز كانه ركب سفينه في البحر ساعه ما يتولد له ولد يبقى اتكسرت المركبه غرق صاحبنا غرق في هذا البحر انتبه هكذا انت بتاعها وترك اول ما تفتح فتنه تبص عليها هتدخل مباشره ومن فتنه الى فتنه ظلمات بعضها فوق بعض نعوذ بالله من الفتن خليك ماسك نقول اذا كنت على طريق فاستقم فيه فاستقم كما امرت مع امرت ومن تاب معك ولا ولا تطغوا ولا تطغوا الطغيان مجاوزة الحد إن لما طغى الماء يعني جاوز حده طغيان مجاوزة الحد ولا تطغوا استقم فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا فهذا الحديث ان الله تعالى ضرب مثلا صراطا مستقيما الاسلام وعلى كنفتي الصراط سوران لهما محارم الله ولهما ابواب مفتحه وعلى الابواب سور مرخاه ما تتلفتش امشي وانظر امامك لا تنظر حولك ولا تنظر خلفك انظر امامك اللي بيقول لك انظر حولك عايزين يبعدوك عن الطريق عن الصراط المستقيم انظر امامك وانطلق والله المعين والموفق وداع يدعو على راس الصراط اللي هو القران وداع يدعو فوق الصراط فوق الصراط يعني على الصراط نفسه الصراط تخيلوا خط كده خط الصراط ده الخط ده أهو عليه فوقه وانت ماشي داع يدعو اللي هو واعظ الله في قلبكم لمؤمن هذا الواعظ في قلوب المؤمنين هو الالهام الالهي بواسطه الملائكه هذا الواعظ يضعف ويقوى يقوى بقوه الايمان ويضعف بضعف الايمان يقول شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله تعالى سالت شيخ الاسلام ابن تيميه في مسألة قال هو ليس بحرام ولكنه ينافي الهمم العالية فهمت ولا لا يعني مثلا واحد بيعرض عليه رشوة يقوم يقول لا حرام انا ضميري ما يسمحليش ان انا اكل حاجة واحد ثاني يسمع كلمة مدح يعتبرها رشوة واحد يقول للموظف انت احسن موظف في المديريه دي ده انت لولا انت كان كل الشغل وقف كل الناس بتجيلك وبتحبك وبتدعي لك يعتبر ان دي ايه؟ دي اوان نفاق عشان يمشي الشغل دي برضه زي الفلوس حسب قوة الإيمان واحد ثالث إلى آخره كل إنسان على قدر إيمانه تكون يكون ضميره اللي احنا بنسميه ضمير بقى يكون واعظ الله في قلبه فبكثرة الطاعات يقوى واعظ الله في قلبه وبكثرة المعاصي يموت هذا الواعظ لأن واعظ الله في قلبه من لمة الملك وإذا لم يعطك الملك أعطاك أعطاك الشيطان أحد الناس الطيبين جاءني يرد يمين صلاة قلت له في البيت تلفزيون قال لي اه في البيت تلفزيون قلت له هو سبب المصايب دي كلها لان التلفزيون في البيت الى جنب الصور الى جنب الاغاني اللي هي في الراديو وفي الكاسيت الثلاثه دول مع بعض يتكاتفوا على طرد الملائكه وحشر الشياطين في البيت صور تمنع دخول الملائكه اغاني وموسيقى تطرد الملائكه وتفزع الملائكه تلفزيون في تبرج واختلاط وقذاره وزنا وفتور يمنع دخول الملائكة يبقى الملائكة مش ممكن يدخلوا بيتك أبدا فإذا حصل مفيش ملائكة إيه اللي يحصل؟ الشياطين تدخل بقى براحتها ترتع وتمرح وتبول وتغوط وتأكل وتشرب وتبيت وتجامع شغالة الشياطين بقى فحينها تلاقي المشاكل تدب من لا شيء فين واعظ الله في القلب مش موجود ليه بسبب المعاصي قتلت الملائكة وأحللت الشياطين أنت السبب أنت السبب أما لمة الشيطان فهي وعده وتمنيته حين يعد الإنسية ويأمره وينهاه قال تعالى يعدهم و ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لغيلان بن سلمة وهو من ابن سلمة وهو من الصحابة لما طلق نساءه وقسم وقسم ما له بين بنيه إني لأظن الشيطان فيما استرق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك علامة هذا الشيطان أن خطأه كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صائب ما ترى قال أرى صادقا وكاذبا قال لبس عليه ابن صائد ده كان يظن فيه انه المسيح الدجال ويقال ابن صياد ابن صياد يقال انه ادعى النبوة او كاد او كاد وكان فيه شبه من المسيح الدجال حتى ان عمر كاد ان يقتله وسياتي معنا الكلام على ابن صياد والكلام على المسيح الدجال باذن الله في دروس بابا لاننا سنبدا بعد الكلام عن الدفن في المرحله الق- في في المره القادمه نتكلم بقى على علامات الساعه الصغرى والكبرى فالمقصود ان آه، ابن صياد كاد عمر ان يقتله لظنه انه المسيح الدجال فقال صلى الله عليه وسلم ان يكن هو فلست بحديده وان لم يكن هو فامرؤ حديد نفسه لان الذي سيقتل الدجال هو المسيح عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا محمد حين ينزل ليحكم بشريعه الاسلام في اخر الدنيا وهذا امر يطول شرحه فالمقصود ان ابن صياد اتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترى انت بتشوف ايه؟ قال ارى صادقا وكاذبا انا بشوف صادق يعني ملك وكاذب يعني شيطان فقال لبس عليك هو الشيطان في المرتين شيطان لكن بيسلك معاك مره ويكذب مره لان الشياطين يستركون السمع يتسمعون ويس- وينصتون فيسمع احدهم الكلمه فيحكمه الشهاب فيفر من الشهاب فينزل وقد سمع كلمه فيضع على الكلمه 99 كلمه تبقى كلمه صدق و99 كذب وهذا ما يفعله المنجمون كذب المنجمون ولو صدقوا فانهم يصدقون في كلمه ويكذبون في 99 فالكشف الشيطاني لابد ان يكذب ولا يستمر صدقه البتة قد يصدق مرة ويكذب بعدها ألف مرة المرتبة العاشرة وبها نختم مرتبة الرؤيا الصادقة صادقة جزء من أجزاء النبوة قال صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة الحديث متفق عليه جزء من 46 جزء ليه؟ اشمعنى 46 لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مدة بعد مد كانت مدة بعثته كم سنة؟ 23 سنة 23 سنة كان قبل الثلاث قبل ال 23 سنة لمدة ستة أشهر إذا رأى رؤيا أتته كفلق الصبح صلى الله عليه وسلم فلم تخب أبدا فلذلك ست شهور بالنسبة ل 23 تبقى واحد إلى واحد إلى 46 فكانت الرؤيا الصادقة جزء من من 46 جزء من النبوة لأن النبوة 23 سنة والرؤيا الصادقة ستة شهور نصف سنة فنصف إلى 23 تبقى واحد إلى واحد إلى 46 جزء من 46 جزء من النبوة الرؤيا الصادقة مبدأ الوحي وصدقها بحسب صدق الرائي كلما كنت كذابا كذبت رؤاك وكلما كنت صادقا صدقت رؤاك فإذا كنت أصدق كانت رؤياك أصدق وأصدق فالرؤيا مبدأ الوحي وصدقها بحسب صدق الرأي أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من علامات الساعه ان يرى الرجل الرؤيا فتكون كما راى لذلك تجد بعض الناس النهارده يفتخر بكده يقول لك ده انا ما بشوفش رؤيا وتخيل ابدا او زوجتي تشوف الرؤيا تطلع زي ما شافت بالضبط هذا دليل على ان الساعه على ان القيامه اقتربت ودي حاجه تخوف ما تفرحش تخوف ما تفرحش فان شر الناس من تدركهم الساعه وهم احياء آه، ليه مع اقتراب الساعة تصدق الرؤيا لبعد العهد بالنبوة وآثارها فيتعوض المؤمنون بالرؤيا أما في زمن قوة نور النبوة ففي ظهور نورها ما يغني عن الرؤيا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من الرؤيا إلا المبشرات قيل وما المبشرات يا رسول الله قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له والحديث صحيح مسلم واذا تواطأت رؤيا المسلمين لم تكذب قال صلى الله عليه وسلم لاصحابه لما راوا ليله القدر في العشر الاواخر قال قال ارى رؤياكم قد تواطأت في العشر الاواخر فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الاواخر من رمضان هذه الرؤيا اذا تواطأت يعني في عشرين واحد من المؤمنين الصادقين شافوا رؤيا واحدة ان كذا سيحصل يبقى هيحصل اذا توطأت الرؤيا لا تكاد تكذب والرؤيا كالكشف منها وحماني ومنها نفساني ومنها شيطاني قال النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاثة رؤيا من الله ورؤيا تحزين من الشيطان ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه في اليقظة فيراه في المنام رؤيا من الله تكون مثل الالهام ان يرى رؤيا تثبيت رؤيا تبشير المبشرات رؤيا الصادقة يراها المؤمن او ترى له يقول لك ده انا شفتك في لابس كذا او شفت الميت الفلاني حصل له كذا او او رؤيا من الله رؤيا صادقة وسنذكر شروطها ان شاء الله عز وجل انها تكون في السحر انها تأتي كفلق الصبح ان يقوم الرجل من نومه منشرح الصدر بعد تلك الرؤيا دي رؤيا من الله رؤيا من الشيطان تحزين رجل جاء للنبي كان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه كل صباح راس الصبح هل راى احد منكم رؤيا؟ فقال رجل يا رسول الله رايت اني قضعت راسي وهي تتدحرج امامي وانا اجري خلفها قال يذهب الشيطان يتلاعب باحدكم في منامه ثم يذهب فيصبح ثم يصبح فيقص علينا تلاعب الشيطان به ده مين يا الشيطان بيلعب بيك انك قطعت رقبتك وبتجري قدامك رقبتك وانت بتجري وراها ده بيحصل ده تلاعب الشيطان يحصل كثير جدا من تلاعب الشيطان مثل هذا والرؤية الاكثر بقى وجودا في عصرنا مع كثير من الشباب رؤية نفسانية اللي العقلي الباطن العقل الباطن هو في اشياء بيحلم بيها او نفسه بيها يحققها وعايز يبقى كذا وكذا وكذا يقوم ينام زي ما بيقولوا بقى ايه العطشان يحلم إن- الجعان يحلم انه في سوق العيش والعطشان يحلم انه في- بيشرب من البحر فهكذا فالانسان حين ينام وراسه مملوء بشيء اكيد يراه عشان كده انسان خد الورقه بتاعت وصف النبي صلى الله عليه وسلم وبات رسم صوره في دماغه وبات طول الليل مستني النبي يجيله في المنام هيرسمها هو في دماغه والنبي لا جاله في المنام ولا حاجه وانما هو رسمها بنفسه رؤيه نفسيه المقصود هنا حتى لا نطيل ان الرؤيا الحقيقه الحق التي هي من مراتب الهدايه من الله التي تكون من الله من الله خاصه ورؤيا الانبياء لا شك انها وحي فانها معصومه من الشيطان وهذا باجماع الامه لهذا اقدم الخليل ابراهيم على ذبح ولده بايه؟ برؤيا يا اب يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك اما رؤيا الغير فتعرض على الوحي الصريح فان وافقته والا لم يعمل بها آه، من باب الممازحه آه، ان في بدايه التزامنا عكسنا احد المتصوفه فكان من دأب اهل قريتنا انه آه، يقرأوا القرآن بين الاذان والاقامة يجي بعد الاذان يمسك الميكروفون وهو الطيب ويقعد يقرا ايه مجموعه من الايات بين الاذان والاقامه فاول ما نشا بقى الجماعه السنيه دول ها قالوا ايه دي بدعه النبي ما كانش بيعمل كده وما كانش له مقرئ يقرا بين الاذان والاقامه فبعد فتره جاء الى المسجد ايه خير قال ده النبي جالي في المنام وقال لي روح اقرا في جامع السنيه العصر اللي هو ايه بين الاذان بالاذان الخمس هذا يحصل كثير من جهال الصوفيه انه يقول لك النبي جاني في المنام وقال لي اعمل كذا المقصود هنا الشاهد هنا ايه ان اي رؤيه فيها شيء يمس الشرع تعرض على الشرع على الكتاب والسنه فان وافقته عمل باصل الشرع الاصل في الشرع مش مش الرؤيه لان الشرع تم اما اذا خالف تتحط فين تحت الرجلين في الزباله زي ما بيقول الاخ في الزباله عشان كده م... لما منعنا الراجل ده راح بعد اسبوعين وطلع المنبر وقال النبي جالي في المنام وقال مش اشفع للسنيه لا حول ولا قوه الا بالله تهريج ما هي لعبه فهذه الرؤى تعرض على الوحي الصريح فان وافقت والا لم يعمل بها فان قيل ان كانت رؤيا ده كلام ابن القيم ان كانت رؤيا صادقه او تواطؤات طب لو 20 30 شافوا رؤيا صادقه وتواطأت قال ابن القيم قلنا متى كانت كذلك فمستحيل ان تخالف الوحي بل لا تكون الا مصادقه له منبهه عليه او منبهه على اندراج قضيه خاصه في حكمه لم يعرف الراي اندراجها فيه فينبه بالرؤيا على ذلك ومن اراد ان تصدق رؤياه كلام الجميل في الاخر خالصه طب انت عايز تبقى صادق الرؤيا تعمل ايه عشان تشوف رؤيا صدق من اراد ان تصدق رؤياه واحد فليتحرى الصدق اثنين واكل الحلال ثلاثة والمحافظة على الامر والنهي اربعة ولينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة خمسة ويذكر الله حتى تغلبه عيناه فمثل هذا لا تكاد رؤياه تكذب البتة نقول الخمسة دول تاني طب تصلي أول شيء أن يتحرى الصدق إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق يبقى صديق فيبقى رؤياه صدق اثنين أكل الحلال وهذا يكاد يكون متعذرا هذه الايام اللهم وسع ارزاقنا بالحلال وبارك لنا فيها يا رب يا رب وسع ارزاقنا بالحلال وبارك لنا فيها يا رب ثلاثة المحافظة على الأمر والنهي ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين فهؤلاء هم الذين يبدا في الاول خالص ولو انهم فعلوا ما يوعظون به فعل الامر وترك النهي اربعه ينام على طهاره كامله مستقبل القبله يبقى متوضي مغتسل يعني اذا كان على جنابه يغتسل اما اذا كان على حدث اصغر يتوضا ويذكر الله حتى تغلبه عيناه فان رؤياه لا تكاد تكذب البتة واصدق الرؤيا رؤيا الاسحار في السحر قبل الفجر فانه وقت النزول الالهي واقتراب الرحمه والمغفره وسكون الشياطين وعكسه فاكذب الرؤيا رؤيا العتمه قبل المغرب او بين المغرب والعشاء عند انتشار الشياطين والارواح الشيطانيه قال عباده بن الصامت رضي الله عنه رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام نكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين بقيت خمس دقائق نقضيها مع الاسئله وعدنا ان تكونوا قد حفظتم حتى الان سته اجزاء يعني تكون حفظت البقره وال عمران والنساء والمائدة يعني عشان تكون حفظت ستة أجزاء فالمطلوب أن الإخوة يهتموا بمسألة الحفظ ويراجعوها وعلى أننا بإذن الله تعالى في الشهر القادم سنعقد امتحانا أول لمن حفظ العشرة أجزاء الأولى من القرآن الدراسة في المعهد تبدأ قبل المغرب بساعة من يوم الثلاثاء القادم آه، امتحانات الدور الثاني تبدأ يوم السبت القادم بعد صلاة العصر فوات تقول أشعر بعذاب لا أقدر على لا أقدر على تحمله فهي فتاة ملتزمة تقول عالمت وتأكدت من فترة أن أباها ماله حرام فهل عليها ذنب ماله حرام نحن نقول آه أن ينبغي أن تستفتي أولا هل مال أبيك حرام فعلا أم أنك حكمت لنفسك بهذه الفتوى فينبغي أن ترد الأمر إلى عالم يقول يحكم بأن مال الوالد حرام فقد يكون مختلطا فيجوز الأكل منه ثم إذا كان حراما وأنت مضطرة والمضطر يأكل الحرام لأنك مت- غير متزوجة وليس لك ولي إلا هو هذا الأب فتأكلي بالمعروف فتأكلي ولا تشبعي ما يقيم الأودة إن ثبت أن مال أبيك حرام وتنقذي من العذاب ان شاء الله واذا كنت انك آه، هداك الله كما آه، تذكرين نسال الله ان يزيدك هدايه وتلبسي النقاب. سؤال هل مرتبة البيان اليوم تؤيد عدم العذر بالجهل؟ لا. مرتبة البيان العام اليوم اللي احنا قلناها ان الله عز وجل بين ووضح وأ- واقام الحج على العباد هذا امر لا شك فيه لكن الناس ينسون لذلك ارسل الله الرسل والا لو كان البيان العام كافي ما كانش ربنا بعت رسل ما كانش ربنا بعت رسل كان أ- كان انزل الكتب باي طريقه و- وكفايه البيان العام والبيان الخاص انتهينا والبيان العام وانتهينا اللي هو البيان بالايات المتلوه والبيان بالايات المسعوده لا وانما هؤلاء الرسل لاقامه الحج على العباد رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فنحن نقول أن عقيدتنا أن العذر بالجهل من عقيدة السلف لأن هذا ال- هذا العذر الإعذار من عمل الأنبياء ولا يزال بعدهم عمل الدعاء إقامة الحجة على الإنسان فهو معذور بجهله حتى تبلغه الحجة بسليم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا المذاكرة نهارا مما يضطر معه للنوم بالنهار لكي يذاكر بالليل وبذلك يضيع عليه صلاتي المغرب والعشاء فيصليهما بعدما يستيقظ هل التأخير هو ما توعده الله بالويل يوم القيامة؟ نعم هذا التأخير آه، مما توعد فيه بالليل بل وصف بالكفر أن الذي يتعمد ترك صلاة حتى يخرج وقتها فهذا مما وصف بالكفر فالمطلوب من هذا الاخ ان يتقي الله والا ينام في هذا الوقت وان يذاكر فبوسعه ان يذاكر عند بعض اصحابه فان لم يتمكن ففي المسجد وان شر الامور ان تقلب الليل نهارا والنهار والنهار ليلا بل كما امر الله عز وجل ان يكون الليل سكنا وهدوءا ونوما وراحه وان يكون النهار معاشا فينبغي عليك الا تقلب الليل نهار وهذا امر مجرد أم- امر مجرد ان الذين آه، ينامون في النهار في طوله ويسهرون الليل في طوله تنقص صحتهم وتضعف قوتهم فان ساعه من الليل افضل من عده ساعات من النهار أبو جمع الصلاتين بدون عذر ويعني صراحة مش عم بتفكر في الطيبات يعني أرسلت هذه الرسالة مثل هذه الرسالة من الأخوات المحترمات بتجبرني دائما وما أكثرهن على احترام الأخوات والحرص على حضورهن الدرس وما إلى ذلك ثم ما أسمع من تصرف بعض الأخوات ال- المتعبات في اثناء الدرس انهم عاملين سهرايه على جنب واللي قاعده تلاعب ولادها واللي قاعده تهزر مع زميلتها واللي قاعده مش عايز اقول لكم بقى يعني ايه ال- ال- ال- الورقه الطويله المنشد الطويل العريض اللي جاني ده ان الاخوات بي- بيعملوا كذا وكذا آه، انا قلت امبارح ولعلي احتديت في امبارح ان بعض الملتحين منظر بس ما هماش ملتزمين احنا ال- الدرس اللي فات حطينا شروط الايه؟ شروط الملتزم مين هو الملتزم؟ هذه الشروط تنطبق على الملتزمه على الملتزمة انها م- تكون شروط فيها ايضا ف يعني انا دايما اقول يعني للاسف الشديد ان احنا بناخد العاطل بالباطل للاسف ونحن نضطر لمثل هذا ف يعني الواجب على الاخوات بقى المحترمات التقيات النقيات العفيفات القانفات السائبات الى اخره ان يتعهدن هؤلاء المفرطات بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحجر عليهن ان يبقى في اثنين ثلاثة اربعة من الاخوات المحترمات يكونوا يعني ايه مجموعة ان الاخت تلزم يا تقعدي ساكتة مؤدبا في ولادك يا تطلعي بره قولا واحدا واللي ما سمعش كلام نساعدها على ذلك المقصود ان الاخت الفاضلة غالبا في معهد سياحة وفنادق للاسف الشديد وارتدت النقاب امها زعلت فخلعت النقاب ودلوقتي بعد رمضان لبست النقاب هي تقول ماذا افعل اقول لك لا تخلعي النقاب ولا تذهبي الى الكليه والله يخلف عليك بزوج يكون سببا لسعادتك في الدنيا والاخره ان شاء الله اسال الله ان يزوجك وتقيات المؤمنات من رجال صالحين يكونون عونا لك وللمؤمنات على امر دينك دينكن ودنياكن ثم دائما ارشد لان الشكوى جاتني النهارده اقول ان الرجال هم السبب ادب زوجتك في البيت قبل ما تجيبها المسجد انت السبب لو انك ادبتها في البيت وعلمتها كيف تجلس في المسجد منصفه تتعلم لما فعلت ما تفعل تمنعها انها تجيب في شنطتها اكل المسجد جايبه اكل المسجد احنا جايين فسحه رايحين جنينه احنا ها الاولاد وجايبين معاهم لعب لا كما قلت قبل ذلك احنا ممكن نمنع دخول الاخوات اللي معاهم اولاد لا تدخل بس لكن ايه ذنب واحده معاها ولد ولا ولدين انها تحرم انها تتعلم برضه وان يرق قلبها ايه ذنبها لكن بقول انها تحتاج وقلت الكلام ده قبل كده بمنتهى البساطه ان ابنها طول النهار ما تخليش ينام ابدا ومجوعاه لحد قبل ما تيجي المسجد بخمس دقايق توكله يجي هنا يتخمد لحد ما تروح خلاص انت يبقى نايم لحد ما تروح خلاص و- ون- ونحل المشكله اما ولد اربع سنين فما فوق يجي مع ابوه هنا في الدرس فابوه يضبطه اولى من امه الأب. نقطة ضعفه الكلام مع البنات والضحك معهن وتتبع شهوات النفس ويقول وانا اعرف ان هذا محرم تماما ولكن دلني كيف افعل حتى لا ارجع الى هذه الامور اللعينه. اول الطريق للتوبه العلم انك تبقى عارف ان ده حرام. اثنين وهذا يفوت كثيرا من الذين يتوبون استقباح الفعل. أن تستقبح ذاتها ونحن ذكرنا أن كل المعاصي قبيحة ولا لا؟ لذلك يقول الرجل العاقل من السلف رأيت المعاصي نزالة فتركتها مروءة فاستحالت عبادة المعاصي نزالة فحين تراها هكذا أنها قبيحة ثم بنهي الشرع عنها ازدادت قبحا إلى قبح فاجتمع عليها قبحين فإذا رأيت المعاصي قبيحة أنفت منها أنفت منها فينبغي أن تنتبه إلى هذا يبقى الأمر الأمر الأول العلم إن هذا حرام اثنين الاستقباح ثلاثة الحياء أن تستحي من الله أن تستحي من الله سبحانه وتعالى تمام الحياء فإنك إن استحيت من الله لم تعصه وهو يراك لأنك إن عصيته إن عصيته وهو يراك فإنك حين ذاك قليل الحياء من الله لأنك أكيد وأنت واقف في الكلية بتهزر مع البنات لو شفتني أنا دخلت عليك هتنكسف ولا لا؟ وتخشى الناس والله احق ان تخشاه ينبغي ان تكون اشد حياء من الله سبحانه وتعالى ثم تخاف ان تنزل عليك عقوبه بتضحك الذي اضحك وابكى من الله قد يبتليك ببليه فلا تستطيع بعدها ان تضحك ابدا يمنعك من التهريج ده قد يصيبك ببلاء مثلا عشان بس تبطل هزار وتهريج ان يبتليك بشلل ما تعرفش تضحك وما يقبلش البنات انك تضحك معاهم لان هيبقى شكلك وحش فلذلك خف من الله ان لم تستحي فخف من الله الشبهه الحلال والشبهه الحرام في شبهه حلال وشبهه حرام انا ما اعرفش الا شبهه واحده اللي النبي قال عليها في الحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات هي المشتبهات اللي بين الحلال وبين الحرام اللعب الكره لتنشيط الجسد حرام وممارسه التمارين الرياضيه لرفع اللياقه البدنيه حرام انت بتلعب كوره وبتعمل تمارين ليه؟ ايه النيه؟ الضابط في هذه المساله النيه. حسن نيتك انك تفعل هذا لتقوي بدنك على طاعه الله، ان فعلت فلا باس. بحسن النيه. آه دكتور تاريخ اسلامي ينفي المهدي المنتظر. المهدي المنتظر آه الذي يجعل هؤلاء العلماء او هؤلاء الدكاتره ينفون وجوده ان ان الشيعه قد غلوا فيه غلا فيه قوم فانتظروه وغلا فيه اخرون فنفوه والصحيح في المساله ان فيها احاديث صحيحه منها حديث حسن وهو حديث حسن انه لو لم يبق من امر من عمر الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا يوافق اسمه اسمي واسم ابي اسم ابي يبقى اسمه محمد بن عبد الله يملا الدنيا عدلا بعد ان ملئت جورا فهذا حديث صحيح نؤمن به وانه سيكون ذهبت تبحث عن عمل فلم تجد فرصة عمل بالنقاط وهي في أشد الاحتياج إلى العمل قبل الشيخ محمد الكردي ويوفر لك عمل إن شاء الله إنسان لا يعرف القراءة والكتابة ويريد حفظ القرآن ماذا يفعل؟ قلت يجيب شرايط يجيب أشرطة القرآن كله مسجع على أشرطة ويبدأ يسمع الأشرطة من أول الحمل ويحط إصبعه على الكلمة ينقل مع ينقل مع مع مع المسجل مع القارئ بعد مرتين ثلاثة خمسة إن شاء الله هيعرف يقرأ بإذن الله تعالى تفرق بين الابتلاء الذي في صورة نعمة وخير الإنسان وبين النعمة التي يعجل بها يعجل بها الله للظالمين في الدنيا. أظن قلنا الكلام ده في الأذكار أن تفرق بين المنة والحجة. وأدي مثال واحد بس بسرعة أنه إذا كان هذا الدرس مثلا يزيدك خشوعا وخضوعا وذلا وعبادة لله فهو منة. وإن كان يزيدك كبرا وغرورا وبطرا وغفلة فهو فهو حجة صحتك إن زادتك عبادة تبقى نعمة وإن زادتك كبرا تبقى تبقى حجة وهكذا فرق بين المنة والحجة طبعا الصورة الفوتوغرافية ماذا يفعل؟ احرقها أو قطعها وتملي على الإخوة لعدم مضايقة إخوانهم بالمزاحمة أثناء الدرس لأنني أقسم لك أنني أشعر بالضغط عندي يرتفع بسبب تصرفات البعض منهم وسوف أتفاجر معهم بعد ذلك وقد اعذر من اعذر انتوا حرين يعني ما تجيبوش نفسكم الضرب لا انا كده زعلان منك بقى لو اني بحبك برضه لكن زعلان منك ليه ال- ليه الغلظه دي مع اخواني امال فين بقى اذله على المؤمنين اذا كنا احنا في المسجد هنا وتقول لي هتخانق معاهم بعد كده امال لو بره في الشارع هتعمل معاهم في ايه لا يا اخي لا لا لا لا لا, لا. انت كده مش جدع صراحه يعني لا لا لا انا عايزك تبقى يعني حلو اكتر من كده عشان ما يصح لا لا احنا لازم نبقى حبايب آه، ون- ونساعد بعض كده ون- ونشيل بعض واذا جه هو يضايقك قول له اتفضل يا اخي اقعد على راسك اقعد على راسك ما تطلعش لا وهو على طول هيضحك معاك وي- ويرجع على طول ان شاء الله ربنا يهدي الاخوه يا رب لا شك ان يا اخوتاه ان تخصص اللقاء حرام حرام حرام يعني ايه حرام يعني تأثم تاخد ذنوب جاي تحضر الدرس عشان تاخد حسنات تقوم تاخد ذنوب اكثر من الحسنات اللي انت خدتها فلا تتخطى الرقاب اجلس حيث حيث انتهى بك المسجد ولا تؤذي الناس فلها جارة مسيحية تناقشها في أمور الدين هل تسمع لها بهذا النقاش؟ لا لا تسمعي لها بهذا النقاش أبدا ساعة ما تكلمك في الدين كده يعني اه يعني ايه إيه، سدي مؤهل اي حاجه تكون في ايدك بلحه ولا سينايه ولا اي حاجه وما ينفعش ال- ما تتكلميش معاها في اي حاجه خالص وانت بتتعاملي معاها من ايه من اصله ربنا بيقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فليس من الله في شيء انت عايز ربنا يتبرى منك ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ما يكون الاخت بتقول انها بتعمل ورد و... وقطع فنيه للسيدات اعمل لها لا ما تعملهاش حاجه طبعا تعمل لها ليه؟ انت الداء والدواء عن الساحق وقال انه اختلف في عقوبه الفقهاء لم يفهم الساحق عن السحاق اللواط هو ان يجامع الرجل الرجل والسحاق ان تباشر المراه المراه أحد الأخوة بيقول ذكرت قبل رمضان أنك تعرفنا بالإمام الخرافي فمن هو الإمام الخرافي أنا ما قلتش الخرافي يا راجل يا خرافة أنا قلت الخرافي بالقاف الإمام الخرافي الإمام الخرافي إن شاء الله عز وجل المرة الجاية ربنا يذكرني إن شاء الله اكتبها يا ناصر الذين يعملون في البنوك ياخذون من الاجر مقابل التعب والجهد فهل هذا الاجر حرام ام حلال؟ مع العلم ان لو ليس لهم دخل او علم بمصدر هذه الاموال نحن نقول ان العمل في البنوك حرام قولا واحدا احد الاخوه النهارده قاعد يتكلم معايا مده طويله في المساله دي يقول لي ما البنوك عملها مش عملها كله مش مش كله حرام في عملهم بعضه حلال قلت له يا اخي المشروعات اللي بتقوم بها البنوك ملهاش علاقه اطلاقا بالتعامل مع الاشخاص صح ولا لا يعني ناويين تفهموا معايا طب صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني البنك بنى عمارات مج- مجموعه سكنيه او بنى مستشفى او آه، آه، اشترى طياره البنك انت حاطط في البنك 100000 جنيه علاقتك ايه بالطياره؟ اللي اشتراها البنك ها؟ ليك فيها حاجه؟ ابدا انت ليك 10% ربح يديهم لك ولا 7% ربح يديهم لك كل سنه صح؟ ولا مش معايا؟ يبقى البنك ال- الاعمال اللي بيعملها دي ملوش علاقه بيها خالص ده مرابي بياخد فلوس ويدي لك فلوس وانت هو بنى مستشفى المستشفى بتاع البنك مش بتاع اصحاب الفلوس فهو بيعاملك بالربا فالبنك مرابي شغلته انه ياخد فلوس بنسبة ربح معينة ويردها لك او يديك فلوس وياخدها منك بنسبة ربح معينة هي دي شغلة البنك اما يضحك عليك يقول لك ده البنك بيعمل مشروعات تنمية و ملهاش علاقة بتعد الفلوس ده التعامل غير بمعنى ان البنك لو اشترى طيارة مش عارف بكام مليون جنيه ولعت هيديك ال 7% ولا مش هيديك؟ هيديك برضه كسبت كسبت 100% في سنه هيديك 100% هي السلعه برضه فيبقى الفلوس اللي بياخدها ملهاش علاقه بالمشروعات المشروعات بيعملها بحسابه الشخصي انتبهت لهذه القضيه فالذي يساهم في البنك كاتب يبقى كاتب ربا ملعون لعن الله الربا واكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم في الاسم سواء كلهم في اكل واحد هم لي- واحد يقول لي طب انا شغال في البنك كناب كناب بس مش بقى انا مالي هم يكتبوا الربا وياكلوا الربا انا ماليش دعوه اقول له لا انت بتكنس الربا بتكنس ال- الارض عشان يكتبوا الربا بمزاج فده تعاون على الاثم والعدوان سيبهم في الزباله عشان يساووا يمشوا ويبطلوا اكل رزق وهكذا اكتب. آه، سألني أحد الأصدقاء عن كيفية محاسبة أهل الملل الأخرى في بعض البلدان وهم يصل إليهم لم يصل إليهم الإسلام و... ويقول ويضل اليهم الاسلام مشوه عند الاعلام فما حكم الدين فيهم انا عايز اقول ايه يعني الناس اللي ما وصلهمش الاسلام مش عايزك تسال ربنا يحاسبهم ازاي انا عايزك تسال اوصل لهم انا ازاي اوصل لهم الاسلام الصحيح ازاي هو ده الواجب عليك ان انت تفكر فيه اما محاسبتهم فدي امر عند مين عند الله سبحانه وتعالى تسال ان زوجها يزني وهي تعرف وكل مره يقول لن ارجع مره اخرى لها منه اولاد هل تعيش معه او تطلق مره جاءتني امراه تقول طلقت من زوجي وعندي ثمان اولاد طب اتطلقت ليه؟ تقول انا مش ملتزم قلت لها والله لقد اسمت انت عندك ثمان اولاد تطلقي ليه؟ عايز افهم يعني ليه ما تطلق؟ ما تعيش تربي الاولاد ومالهاش علاقه بالزوج انا بقول للاخوات ان مساله الطلاق دي يبقى اخر حاجه نفكر فيها او في بعض الاحيان نلغيها تماما من دماغنا حتى لو كان الزوج فاسق مش دي القضيه والمراه اذا كانت ذات دين تستطيع ان تضع حد بينها وبين زوجها حد فاصل الراجل ده زاني وعندك اولاد عارف المراه اللي ظهر عليها زوجها كان اسمها ايه؟ خولة بنت علب قالت يا رسول الله لي منه اولاد ان اخذتهم جاعوا وان اخذهم ضاعوا تشتكي ربنا ما قدرت ما قدرت على الظهار ما قدرت اسيبه ينبغي ان تكون تلك قضيته انت هتاخديهم هيجوعوا توكليهم منين؟ هتبداي تشحتي تتفصمي تسالي الناس لا وانما اولا نقول ادعيه بالحكمه والموعظه الحسنه صلي اتق الله خوفيه وامريه ان ايه تزيني له بالترغيب والترهيب هتطلق منك وهكذا افعلي كل ما بدالك زوج زوج تتقفل عليك انت وهو اوضه واحده وتكوني معه كما شئتي ما تقدريش تقتليه امال المجرمات بيلعبوا بالعيال دي قبل ايه؟ انتوا مش نساء زي نساء يعني؟ ينبغي ان تتقي الله فتستطيعي ان تؤثري عليه ولا انصح بالطلاق ابدا خلاص بطلوا طلاق بقى لسه لسه الطلاق عالم جدا قالت جدا وكثير منهن ترى الصلاه ليس لك عشان ديني عشان ديني عشان ديني بقت الامور آه، وبعد كده تفتح فالمفروض ان نقول للاخوات اتقين الله وعالجن امور بيوتكن بحكمه هو بيزني وانت عارفه انه بيزني صلي في ايه المشكله عندك؟ المشكله عندك انت فينبغي ان تتقي الله وان تراجعيه ان تراعيه فتامريه وتنهيه وان تاثريه عندك حكم التماثيل ان هذه التماثيل تمنع دخول الملائكه في البيوت وصنعها حرام وبيعها حرام واقتناؤها حرام وشراؤها حرام رسالة هامة لكنها طويلة نختم بها يعني طيب نكتفي عن هذا المقدار والحمد لله رب العالمين وان شاء الله عز وجل هاخذهم معايا نستكملهم في الاسبوع القادم لاننا طولنا عليكم اعذروني وقولوا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك جزاكم الله خيرا سعى ما دامت النفس حية تسعى فهي حية تسعى اقل فعل لها تمسيك الامر بكف التبذير كالخرقاء وجدت صوفا اخي اخل بها في بيت الفكر ساعه وانظر هل هي معك او